والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في رسالة غلاطيا وخلصنا اصحاح اربعة مش كده هراجع معاكم ببساطة رسالة غلاطيا رسالة بترد على فكرة الخلاص بأي طريقة أخرى غير المسيح كان في ادعاء من بعض اليهود اللي دخلوا المسيحية انه التبرر او التبرير او الخلاص ممكن يكون بالناموس او بالحياة اليهودية يعني ودي عملت انشقاق او شبه انشقاق في الكنيسة الاولى وكان المتزعم الرد على البدعة دي معلمنا بولس الرسول اللي يدرس منكم رسايله يلاقي على الأقل ثلاث أربع رسائل يتعرضوا للموضوع ده من أشهرهم غلاطيا وروميا أول إصحاحين التركيز فيهم على حياة بولس الأولى كحجة أن هو في الأصل يهودي ومتعصب وإن كان في أي نسبة أن اليهودية لوحدها توصل للسماء كان هو يبقى أولى واحد بالتمسك به إصحاح ثلاثة وأربعة بيشرح الفكرة بأمثلة متعددة إزاي إن الخلاص بالمسيح له المجد وعمله مش بالناموس ومش بالختان آخر إصحاح خدناه المرة اللي فاتت ادانا التشبيه المشهور بتاع أولاد الجارية وأولاد الحرة أولاد هاجر الجارية اللي جابت اسماعيل مش بوعد واولاد سارة الحرة اللي ولدت بعد سنين طويلة قوي لكن اسحاق ابن الوعد اللي هيجي منه المسيح مخلص العالم جاي اكتر من سؤال الحقيقة المرة اللي فاتت بخصوص هاجر لاني انا ربطتها ب بالحياة اليهودية أنا بربطها الربطة اللي ربطها معلمنا بولس بالرمز إن هاجر رمز العبودية رمز جبل سيناء رمز الحياة الأولى بين شعب الله والله نفسه لكن الناموس ما نفعهمش يوصلوا حياة فيها عبودية لأن هاجر كانت عبد لكن فعليا وتاريخيا ينتسب العرب إلى إسماعيل ابن هاجر إذا كنت عاوزين تاخدوها من الناحية الحرفية يعني ده صحيح لكن احنا بنتكلم هنا في قضية ما بين اليهودية والمسيحية لأن ساعتها ما كانش فيه لسه ديانات أخرى فهنا هل اليهودية توصل للمسيح للسماء لوحدها ولا لا طبعا هنا الكلام واضح لا لأنه اليهودية مسارها الطبيعي الإيمان بالمسيح واللي ما يؤمنش بالمسيح ما يدخلش في عهد النعمة ما ينتميش لأولاد الحرة ما يبقاش ابن الموعد ما يورثش السماء مع المسيح يبقى تبع الجارية وبالتالي لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة ده كان كلام ربنا فالمثل اللي استخدمه معلمنا بولس الرسول ما بين هاجر وسارة أو إسماعيل وإسحاق أو العهد القديم والعهد الجديد أو أولاد الجارية وأولاد الحرة ده مثل دقيق لشرح فكرة النعمة في العهد الجديد و و والبركة بتاعة عمل المسيح له المجد والفداء اللي قدمه في العهد الجديد ينتهي يبقى قلنا أول إصحاحين بولس بيركز على حياته هو كمثال لأنه آمن ودخل عهد النعمة وتحرر من يهوديته الأولى وإصحاح ثلاثة وأربعة شرح المعنى بالتفصيل إصحاح خمسة وستة هيتكلم عن التطبيق العملي للموضوع ده التطبيق مرتبط بفكرة الحرية لأن اليهودي في علاقته مع ربنا مستعبد هو عبد ومستعبد لحاجات كتير مقيد بنواميس وحرفيات وعوايد وفرائد وحاجات كثيرة خانقاه يعني يمكن الليل مسميت يقعد أسبوع ما- نجس وحاجات صعبة ت- تأيد حريته أما عهد النعمة فيتسم أنه عهد الحرية حرية أولا في العلاقة مع الله يعني ما بقاش الدخول لله يحتاج إلى آه، حرفيات كتيرة واحتياطات كتيرة عشان تقرب من ربنا كان زمان كده فكانت العبادة مخنوقة بالحرفية أما الحرية في العهد الجديد فأولا هي حرية في العلاقة بين الإنسان وربنا يعني إيه؟ يعني في أي وقت عاوز تكلم ربنا كلمه يصح اه طبعا يصح ونص في أي وقت تدخل الكنيسة تتكلم مع ربنا تسجد قدام ربنا بتتناول جسد ربنا ودمه في حرية في العلاقة مع الله في نفس الوقت في حرية داخلية في الضمير كان زمان كل حركة محسوبة عليك يا شخص يهودي يعني في العهد الجديد في ناموس للمسيح والناموس دي الروح القدس بيكتبها على قلب الإنسان لكن عندنا حرية يعني ايه يعني انت اختار اللي يناسبك واللي ما يناسبكش شوف ما يليق وما لا يليق انت احكم يا رب هتخليني انا اللي احكم مش انت دايما بتنزل لستة الاحكام لا ده عهد قديم في العهد الجديد مفيش مانع انت تحكم بضميرك اللي الروح القدس بيسوقه اللي يخضع لناموس المسيح لكن في حرية في السلوك في الحكم على امور كتير قوي هو ده اللي هيناقشه في اصحاح خمسة وستة مفهوم الحرية الجديد الحرية المسيحية الحرية في العلاقة مع الله كأولاد الله والحرية في السلوك التحرر من القيود وهنفهم يعني ايه الحرية وهل معنى كده الحرية الواحد يغلط يعني براحته ولا ايه مفهوم الحرية فاثبتوا اذا اصحاح خمسة في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا ايضا بنير عبوديه يعني اثبت في الحرية اللي اداها لك المسيح له المجد وما تسمحش بحاجة ترجعك عبد تاني الحاجة دي ممكن تبقى خطية ترجعك عبد كل من يفعل الخطية ها هو عبد للخطية او يكون نوع من الالتزام الحرفي الاعمى اللي مش مفيد برضه يستعبدك ويرجعك عبد اللي هو الانتماء اليهودي القديم فهنا يقصد لا ترتبكوا ايضا بنير عبودية يعني ما تحطش رقبتك تاني تحت عبودية انت اتحررت منها المسيح رفع من فوق راسك الناموس ما ترجعش تدور في حرفيات الناموس تخنقك تقول الذبايح القديمة والسبت القديم والحرف القديم ده مش هيفيدك احنا قلنا خلاص في سكة جديدة ها انا بولس هيدينا مثال لان القضية مفتاحها موضوع الختان ها أنا بولس أقول لكم أنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا ما هو الختان ده كان مفتاح الموضوع هما بيقولوا لازم ختان عشان الواحد يتبر بولس بيقول لا مش مهم الختان الختان كان علامة انتماء لشعب الله القديم أما شعب الله الجديد في العهد الجديد كل من آمن بالمسيح له المجد ودخل من باب المعمودية للكنيسة خلاص فالختان أصبح مش ضرورة لخلاص الإنسان فقال لهم شوفوا بقى أنا بولس بقولها لكم تاني أنا أنا بولس يعني إيه أنا قد الكلام اللي بقوله أنا بكرر تاني موقفي أنا موقفي واضح مع أني في الأصل مختتن ويهودي لكن بعلن جهرا أنا بولس أقول لكم إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا يعني لو دورت على الختان كوسيلة للبر يبقى المسيح مش هيفيدكم في حاجة يبقى ما تقدروش تتكلوا على المسيح اللي يديكوا البر والخلاص ما هو السكة يا كده يا كده لو كان الختان يديكوا بر لو كان الناموس فيه بر يبقى المسيح مات بلا سبب إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس شوفوا حكمة الراجل ده قال لكن انا بقول للي في الاصل يهودي بدل هو مختتن وبينه وبين ربنا عهد يلتزم بعهده مع ربنا في كل شيء يعني اليهودي ملتزم بعهده مع ربنا وبالناموس اللي عليه والأممي يدخل من عهد النعمة بالإيمان ويتحرر من ثقل الناموس ومش محتاج ختان ولا ناموس فإن كان واحد فيكم مختتن خليه يلتزم بكل ما يطلبه الناموس منه هو أنا عاوز يعجزهم عاوز يحسسهم مش انتوا عمالين تقولوا نختن الناس الناس كلها لازم تخضع للناموس طيب خليكم انتوا المختتنين من الأصل خاضعين للناموس ورونا هتقدروا تكملوا كل المطلوب منكم ولا لا هتقدروا تتبرروا بالناموس ولا لا أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس يعني اللي بيقول يختان ده اللي هو مختتن وعاوز كل الناس تختتن زيه طب ورينا هيلتزم بكل حرفيات الناموس ولا لا لأنه في الآخر هينطبق عليه إيه الجميع زاغوا وفسدوا أعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد مش هيطلع ولا واحد منهم كامل لازم هيكسروا الناموس في حته فبيقول اللي عمالين ينادوا بالناموس والختان يورونا شطارتهم الاول في حياتهم كانوا كملوا كل الناموس نتفرج لكن اي واحد ما اتختنش ومش تبع الناموس ما يخضعش للحاجات دي خالص عشان كده يكمل يقول قد تبطلتم عن المسيح ايها الذين تتبررون بالناموس يعني ايه تبطلتم عن المسيح يعني عاوز تحط رجائك في حاجة غير المسيح انت يهودي اتعمدت وبقيت مسيحي كلام كده لليهود اللي كده دخلوا المسيحية دخلت المسيحية ايمانا بان المسيح مخلص العالم الاله المتجسد اللي جاي بدينا طيب بعد ما تؤمن الايمان ده ترجع تقول الخلاص بالناموس يبقى تبطلت عن المسيح يعني اعتبرت عمل المسيح باطل اعتبرت ايمانك بالمسيح باطل اعتبرت كل الحياة المسيحية باطلة وتفضل الناموس هو الأساس أيها الذين تتبررون بالناموس يا من تحاولون التبرر بالناموس أنتم أبطلتم نعمة ربنا عطلتوا نعمة المسيح طلعتوا المسيح عملوا بلا لزوم واخذين بالكم من اللوم والعتاب هو هنا بيقول لهم إذا كنتوا عايزين تتبرروا بالناموس يبقى اللي المسيح عمله ضيعوا سقطتم من النعمة كلمة جميلة خالص يعني النعمة تشدكم لفوق للسماء ببلاش النعمة دي ايد ربنا اللي عاوزة تاخد ولاده كلهم من الارض كده مين اللي يمشي معاه النعمة اللي يؤمن بربنا يسوع المسيح يتعلق بيه اللي يؤمن ويثبت فيه النعمة تسحبه كده وتدخله السماء يقول انا وحش يقول معلش وحش وحش هندخلك السماء ليه لان المسيح له المجد يبرر بالنعمة بنعمته هو بعمله هو تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس سقطتم من النعمة النعمة تاني بقول أنها شبه إيد المسيح اللي بتشدنا من الأرض بكل خطاياها للسماء والسقوط من النعمة معناه أن الواحد بدل ما ينشغل يلزق في ربنا يسوع المسيح ويمسك فيه عمال يمسك في حرفيات وناموس وعوايد وفرايد فسقط من النعمه وقع من ايد ربنا وقع فين في الدنيا تاني وقع تاني في الموت وقع تاني في الخطية ليه لانه اهمل النعمة اللي جاياله من السماء يعني المسيح يدينا البر بلاش بصليبه وفدائه ويقول بس ادخلوا من باب الايمان والمعمودية والقداسة والتوبة والتناول وكلها الحكايات مبنية على نعمة ربنا لو احنا نسيب السكة دي ونقول له لا رب احنا هنوصل بدراعنا احنا هنعمل كل مطلوب في الناموس لكي نتبرر بالناموس يحصل لنا ايه نسقط من النعمة نقع من ايد ربنا مش لانه هو عاوز يسيب حد لا لا يستطيع احد ان يخطف من يد ابي لكن يعني ايه سقطتم من النعمة ده دي تخوفنا دي ان في ناس النعمة تشدهم وبعدين يقعوا من منها بسبب اتكالهم على ذراع بشر او البحث عن بر اخر غير بر المسيح فإننا بالروح هنا بالروح يقصد بالروح القدس من الإيمان نتوقع رجاء بر يعني إيه الآية دي يعني نحن بالروح القدس اللي خدناه بالإيمان اللي ابتدينا بيه طريق مع ربنا لينا رجاء أن نتبرر أمام الله هم سكتهم غير كده لا مشغولين بالروح القدس ولا بالإيمان وبيدوروا على بر تاني فبيقول نحن بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر يعني بنقول له يا رب بررنا بالاتكال عليك ببرك انت غطينا بنعمتك بالروح القدس اللي خدناه منك احنا وحشين صحيح بس انت حطيت فينا روحك فانتم زي ما قال الصحة اللي فات انتم الذين اعتمدتم قد ايه لبستم المسيح هو ده البر اللي بناخده فسطر على كل عيوبنا وضعفاتنا وخطايانا فما بقتش الحكاية محتاجة ناموس ومحتاجة ختان اننا بالروح من الايمان نتوقع رجاء بر لانه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيء ولا الغرلة تنفع شيء بل الايمان العامل بالمحب يعني ايه يعني بدل هتمسك في ربنا يسوع المسيح مش هتفرق خالص ان كنت مختتن مختتن يعني يهودي او اغرل اغرل هو التعبير الجسدي عن غير المختتن يعني اللي ما قطعوش لحمة من جسمه وهو طفل وخد الختان في طفولته بيسمى أغرل وتتسمى في الجملة كده غرلة فبيقول في المسيح يسوع لا الختان ينفع ولا الغرلة تنفع لا ده له اللزوم ولا ده له اللزوم لأن أصبح اللزوم كله في المسيح له المجد اللي بيشد بنعمته للسماء في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة أمال إيه اللي ينفع مع المسيح الإيمان العامل بالمحبة برضو أنتم شايفين أن كل تركيزه على كلمة الإيمان وارجع واقول تاني ان كلمة الايمان مش معناها تقول امنت بيك يا رب يسوع اله مخلص الحكاية مش قد كده بس ده الايمان ده هو حياتك كلها بعد كده الإيمان ده لازم يدخلك لما كنتش تعمدت من باب المعمودية لأنه قال من آمن واعتمد خلص الإيمان ده هيخليك تسمع كل وصايا المسيح وتعيش بيها الإيمان ده هيخليك تؤمن أنه زي ما قال أنا هو الطريق والحق والحياة قال كمان خذوا كل هذا هو جسدي هيخليك لازم تتناول الإيمان ده هيخليك تتوب وتترك خطاياك كل يوم الإيمان ده هيخليك تبقى زي الأطفال في القداسة والنقاوة عشان تقرب من السماء الباب ده اسمه باب الإيمان لكن الإيمان مش مجرد كلمة أو لحظة أو موقف في حياتك بس الإيمان يبدأ ويبدأ معه طريق الحياة الأبدية بلا نهاية والدليل على كده هنا وهو عمال يركز على الإيمان ذكر لنا أن الإيمان الحقيقي لازم يبقى شكله إيه الإيمان العامل بالمحبة يعني ما فيش إيمان حقيقي إلا لما يكون يعمل في حياة الإنسان ويثمر حب او ايمان عامل بالمحبة يعني ايمان اكتف ايمان عملي وعمليته باينه في ايه الانسان اللي عنده ايمان بربنا يسوع المسيح وايمان بالحياة الابدية وايمان بكل كلام المسيح هتلاقي حياته كلها حب يحب ربنا ويحب الناس كل حياته كده ملخص حياته كده طب جت منين دي ما هو ده من باب الايمان طب اليهودي لا اليهودي الحقيقة لا بيحب ربنا ولا بيحب الناس هو بيحب نفسه أو بيحب الحرفيات اللي عنده طبعا اليهودي التقي قبل المسيح كان بيحب ربنا زي داوود زي العذراء زي سمعان الشيخ دول يهود أتقياء كانوا بيحبوا ربنا جدا وعشان كده اختيروا ودخلوا في طريق الحياة الأبدية بسهولة لكن اليهودي المتعصب المتعجرف اللي يقول أنا مختتن وعندي ناموس محدش زيي ده لا بيحب ربنا ولا بيحب الناس زي الفريسي كده الفريسي اللي واقف يداين ربنا ويقول له انا لست مثل باقي الناس انا احسن من كل الناس طب فين الحب لكن الطريق الجديد بتاعنا طريق الحياة الابدية في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة تنفع شيئا امال ايه اللي ينفع رب قصادك الايمان العامل بالمحبة عشان كده يعقوب يشرح الحتة دي يقول ايه أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني يعني لو أنت عاوز تقول أن عندك إيمان ومفيش في حياتك أعمال صالحة أعمال حب تؤكد هذا الإيمان فرجني إيمانك ده طب هيبان إزاي إن ما كانش هيبان في عمل صالح هيبان إيمانك إزاي إن كنت مش بتحب الناس طب ما مش معقول يكون عندك إيمان وتكون لسه بتكره أخوك لا تبقى كذاب لو قلت ان عندك ايمان أرني إيمانك بدون أعمالك لو تقدر لكن أنا أريك بأعمالي إيماني يعني لما تلاقوا واحد بيحب ربنا قوي وبيحب الناس وبيخدم كل الناس ده معناه عنده إيه مش عنده حب بس عنده كمان إيمان والإيمان عامل بالمحبة وهو ده اللي ينفع في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة ولكن الإيمان العامل بالمحبة هو ده اللي بينفع في المسيح كنتم تسعون حسنا ده رجع يكلم بتوع غلاطي فاكرين اصحاح ثلاثة أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق مين ضحك على عقلكم وتوهكم أنتم الذين قد رسم أمام عيونكم المسيح يسوع مصلوب أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد رجع تاني لنفس النغمة كنتم تسعون حسنا يعني إيه يعني كان لكم سعي حسن فين بولس لما يقول أكملت السعي يعني الجهاد يعني التعب يعني العمل فبيقول لهم كنتوا ماشيين صح ايه اللي جرى لكم كنتوا بتعملوا اعمال صالحة وماسكين في الحياة الجديدة وبتخضعوا لناموس المسيح في العهد الجديد وعندكم الايمان الحلو ومحدش كان بيقول ناموس ولا ختان ولا كلام من ده كنتم تسعون حسنا فمن صدكم حتى لا تطاوعوا الحق مين اللي وقف قصادكم كده ولخبطكم عشان لا تطاوعوا الحق معنى كده التعليم بالختان والناموس كوسيلة للبر مش حق مش حقيقة الحقيقة ايه لا الايمان العام بالمحبة هو ده الحقيقة هي دي السكة اللي توصل هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم لان ممكن اليهودي ده اللي بيقول لهم لازم ختان ولازم ناموس يقول لهم ربنا هو اللي قال كده اللي دعاكم هو اللي بيقول كده قول لهم لا المطاوعة دي مش من الذي دعاكم هذه الطاعة للمعلمين الكذبة ليست من الله لأن في واحد يقول أنا مشيت ورا فلان الفلاني وفلان كلامه حلو كنيسة قالت فلان ده ماشي غلط كنيسة قالت ده زي الأنبياء الكذبة ليس في الحق يقول لا معلش ربنا هو اللي خلاني أمشي وراه لا هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم ما تقولش ربنا خلاني امشي ورا فلان بدل فلان الكنيسة قالت انه ده مش في الحق تمشي ورا ليه هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم تبقى مش من اللي دعاكم ربنا دعاكم لطريقه انت دخلت طريق تاني او انحرفت في حتة تاني ورا شخص تاني الطاعة للشخص التاني دي مش من ربنا خميرة صغيرة تخمر العجين كله برضو الآية دي مهمة عارفين زي النهاردة لما واحد يقول فيها ايه لما احضر هنا ولا احضر هنا وكله كلام كويس بس احنا بنقول له هناك في افكار وفي تعاليم مش من الحق الحق اللي بيقوله الكتاب مختلف مع حاجات هناك يقول معلش انا اخد بالي من الحته دي تاخد بالك ازاي انت مش عارف ان خميره صغيره تخمر العجين كله لو سبت حاجه صغيره غلط في الاخر كله ممكن يبوظ خلي بالكم الحق ما ينفعش يتجزأ خليك ماشي في الطريق المستقيم مهما كان ضيق الملكوت مش لعبة تضيعها الملكوت مش حاجة تاخدها بمزاجك وتدور فين فين تنبسط الحكاية مش فين تنبسط الحكاية فين الحق الحكاية فين اللي دعانا فين اللي سلمنا ايه الايمان اللي استلمناه ايه الايمان اللي عمل القديسين ايه الايمان اللي عاشت بيه الكنيسة والشهداء ايه الايمان المضمون اللي يخلينا ندخل السماء خلينا في السليم خميرة صغيرة تخمر العجين كله هنا مقصود بيها حتى لو التعليم يبدو صغير لكن تعليم غلط منحرف ممكن يعمل على المدى الطويل ايه يخمر العجين كله يلخبط الكنيسة كلها فاهمين فكرة واحدة غلط تكون موجودة تسيبها تنتشر لان الفكرة هنا كانت في ظاهرها صغيرة ايه يعني ناس شوية بتقول لازم ختان يعني هيضر في ايه بدل امنوا بالمسيح كاله سيبهم ينشغلوا بالختان مش هيحصل حاجة ما دول مسيحيين برضه لان هم بيقولوا المسيح اله واتصلبوا فدانا وامنا بيه وتعمدوا وكل حاجة بس بيقولوا الختان مهم برضه بولس قال لا مش مهم ومش راضي يسكت طب ما تسكت يا بولس وتعديها لا ليه خميرة صغيرة تخمر العجين كله مش هسيب الخميرة الصغيرة دي تدخل هتبوظ فكر الكنيسة الشيطان شاطر على المدى الطويل هيضيع حاجات كتير بعدها فكرة واحدة في العقيدة تدخل غلط تهد الصورة شوية شوية وتسرح ال- البارومة كده في, ال- في الإيمان المسيحي وأنهار الإيمان المسيحي كله عشان كده الإنسان المستقيم الرأي الأرثوذكسي حريص قوي في العقيدة مش بتعصب ولا بحرفية لكن بخوف على الأبدية بإدراك إنه السكة دي مش بمزاجي أنا بختارها دي طريق الملكوت خميرة صغيرة تخمر العجين كله ولكنني أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر بعد ما بيلوم شوية يقول مين صدكم عشان ما تسمعوش الحق يرجع يشجع ويقول ايه أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر ليا ثقة أن أنتوا برضو إيه مش هتفكروا بمزاجكم هتمشوا ورانا ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينون أيا من كان يعني إيه هنا بقى الدعوة على مين أو الدعوة دي موجهة لمين يا ويله اللي بيعلم غلط اللي بيقلب الكنيسة ويدخل أفكار غلط الذي يزعجكم انتوا كنتوا ماشيين حلو الكنيسة كانت مرتاحة وحلوة ومصحصحة وفيها يهود وأمم والاتنين اخوات مش حاسين بفرق ليه خلاص كله ماسك في ربنا يسوع المسيح لكن دخل واحد قال ختان وقال ناموس عمل لهم فرقتين ووقع فرقة من النعمة فرقة اليهود سقطتم من النعمة فهنا يقول يا ويله يا ويله اللي بيقول الكلام ده ليه الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أيا من كان مهما كان مركزه هيبقى يدان أمام الله لأنه علم الناس غلط وما علمش الحق المظبوط وأما أنا أيها الإخوة فإن كنت بعد أكرز بالختان يبدو أن هم من ضمن حجاجهم هو بولس غايب عن غلطي قالوا يا جماعة أنتوا مين قال لكم أن بولس ضد كلامنا ده بولس نفسه مختتم بولس كمان بيقول الختان ما يضرش بولس بيقول الختان مهم فاهمين فطبعا الناس مش شايفة بولس تسأله فيتلخبطوا أكتر لأن بولس كان قال لا الختان مش مهم بالنسبة للأممي مش مهم خالص الختان وال- اللي مولود يهودي كده كده مختتن مش مو مش موضوع فبيقول أما أنا أيها الإخوة فإن كنت بعد أكرز بالختان فلماذا اضطهد بعد يعني إيه بولس في الوقت ده كان أكتر ناس بيضطهدوه مين اليهود بيكرهوه عمى زي ما كرهوا المسيح له المجد لأنه يعني قدم الإله المحب للبشر ودي فكرة ما يحبوهاش اليهود اليهود ما عندهمش الله محب للبشر اليهودي عنده إيه الله محب اليهود بس لكن ما عندوش محب البشر دي محب البشر دي بتاعتنا احنا حتى لو عنده في كتابه هو مش مش ارتاح لهاش هو ربنا ده بتاعه لوحده لكن المسيح له المجد جه قال انه هكذا احب الله العالم وقال إلى خاصتي جاء خاصتي لم تقبلوا كل الذين قبلوه وأعطاهم سلطانا يصيروا أبناء الله فإلهنا إله الكل ف... فطبعا المسيح اليهود كرهوه ولغاية ما صلبوه كمان بولس اللي بيقدم المسيح العالم مخلص العالم بولس اللي عمال ينادي بالخلاص بالإيمان مش بالناموس مين اللي يكرهه أكتر ناس طبيعي اليهود فقال لهم طب انا لو بقول للناس على الختان كطريق وضرورة الختان طب امال اليهود بيضطهدوني ليه فاهمين الحجة اللي بيقولها بيضحكوا عليكم بيقولوا ان بولس بيشجع الختان طب لو كنت انا بشجع الختان لماذا اضطهد بعد امال في كل بلد بروحها بيمسكوني اليهود يضربوني ويبقوا عاوزين يموتوني ليه لاني انا اساسا بقول الختان مش مهم مش زي ما بيقولوا لكم ده يؤكد موقفه إذا عثرت عثرة الصليب قد بطلت يعني إيه يعني الصليب عثرة فاكرين بولس قالها في كورنثوس إن الصليب عثرة لليهودي عثرة لليهودي ليه لأنه الصليب بيقدم الفكر الجديد أن الخلاص بالمصلوب بالمسيح الفادي الخلاص بدم المسيح مش بعمل الإنسان والختان نفسه فهنا الصليب بالنسبة لليهود عثرة ليه بيقدم سكة مش على مزاجهم هم بيكرهوا الصليب بيكرهوا الفداء مش عاوزين الفكرة دي هم عاوزين مراكز في الدنيا وعاوزين خلاص خاص بيهم هم كيهود وعاوزين طريق هم اللي يسوقوا العالم فيه طريق الناموس والختان فلو كان بولس بيش- بيشجع موضوع الختان والناموس يبقى كون الصليب معثر لليهود ما بقاش معثر لليهود خلاص فاهمين عثرة الصليب قد بطلت يعني ايه يعني بولس بيقول لو انا موقفي معاهم بشجع الناموس وبشجع الختان كطريق للخلاص يبقى كون الصليب واقف في زور اليهود انتهت خلاص ما بقاش الصليب يضايقهم في حاجة لم يعد الصليب عثرة بطلت عثرة الصليب ليه خلاص بدل بولس بيقول الطريق الناموس والختان خلاص يقول صليب ولا ما يقولش ما تفرقش لكن ليه الصليب عثرة لأنه واخد مكان الناموس والختان لأن هو ده اللي يمسك فيه الإنسان الجديد ويقول أنا خلاصي بالصليب ده مش مش بالناموس مش بدم الذبايح مش بالفرايض مش بالعوايد الص- هو ده خلاصي دي تغيظ اليهود لكن لو مسك الختان والناموس خلاص يبقى عثرة الصليب بطلت فهمنا فهنا بيقول لهم اوعى حد يقول لكم ان بولس بيقول ك- ختان وناموس لا ده لو انا بقول كده كانوا اليهود حبوني واشتروني ما كانوش عذبوني ولو انا بقول كده يبقى لم يكن الصليب عثرة لليهود يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون ايضا يعني ايه يا ريت اللي بيزعجوكم دول بيقلقوكم دول يقطعون يقطعون ايضا يعني ايه يعني هنا القطيعة بمعنى ايه ده معنى خطير شوية انك تبطر جزء من جسم الكنيسة وده كان نظام الكنيسة زمان لما حد يعلم غلط ويفسد مخ الكنيسة الكنيسة تقطعه تقطعه يعني تحرمه تمنعه من الشركة ليه؟ م- معناها تحب خلاص الكل لكن ده هيدخل فكر غلط هيبوظ الناس كلها اعزلوا الخبيث من بينكم هنا يقطع والقطع ده كان سلطان كهنوتي للكنيسة انها تاخد موقف من شخص وتقول له لا انت مقطع يعني تتقطع من جسم الكنيسة لغاية ما افكارك تستقيم ترجع تبقى حتة من جسم الكنيسة ولو ما رجعتش تبقى مقطوع من الجسد اصل الكلمة دي خطيرة ليه المقطوع ده معناها ايه ما بقاش حتة من المسيح احنا كلنا اعضاء في جسد المسيح كلنا اعضاء في الجسد المقدس كلنا كنيسة واحدة وكلنا بالتالي لنا ميراث واحد في الابدية لو واحد اتقطع خلاص مش هيورث معانا فدي حاجة تخوف فهنا بيقول يحق ان الناس دول يتقطعوا من الكنيسة اللي بيعلموا غلط هنا كأنه بيدي حكم على كل من يعلم تعليم بطال إنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة تاني راجع نفس المعنى اللي ابتداه في في عدد واحد اثبتوا إذن في الحرية يقول إنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا معلش أنا هتكلم في الحتة دي شوية إن كانت اليهودية تعاني من التطرف الحرفي دائما المسيحية ممكن تعاني من تطرف عكسي اللي هو إيه التسيب بحكم إن إحنا بقينا أحرار وبقينا أولاد الله وبقى الضمير هو اللي بيحكم بالروح القدس المفروض ممكن الواحد يتزحلق ويتطرف في اتجاه ايه تسيب يتطرف في اتجاه استغلال الحرية استغلال سيء إنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد يعني إيه خلي بالكم واحد يقول الحمد لله في العهد الجديد ما عندناش اللي ما ي- ما يصليش بالشكل ده يستحق جهنم ما عندناش الحرفية دي فيجي ايه بالليل يقول انا كسلان اصلي لا انا احسن ما هو ما فيش فرد طب في الصوم الصوم مش فرد في المسيحية مش فرد في اليهودية فرد طيب يعني مش حتى لو ما صمتش مش هضيع الأبدية طب انت مش عايز تصوم ليه اصل يعني بحب الأكل فرصة للجسد فاهم أنا فهو عمال يستغل الحرية مش عشان يشبع بالمسيح له المجد ويقرب منه لا ده واخد الحرية مجال خطأ لصالح الجسد مش لصالح الروح يعني انت ترقيت وربنا اداك حرية مجد اولاد الله عشان بالحرية دي تعيش في قداسة بحريتك بدون خنقة وقيود العبودية مش مديك الحرية دي عشان تغلط مش مديك الحرية دي عشان تتسيب مش مديك الحرية دي عشان تبطل صوم وصلاة بحجة انه ما عندناش فرض احنا مش ما عندناش فرض احنا بنتخطى الفرض احنا في في المف... يعني الطبيعي ان احنا بنعمل اكثر من المفروض علينا ده اللي قاله يسوع لما قال ان لم يزد خلي بالكم الايه دي جميله ان لم يزد بركم على الكتبه والفريسيين ما تستاهلوش السماء معنى ايه يا رب الكلام ده طب ده الكتبه والفريسيين ملتزمين جدا قال انتوا تبقوا اكتر اكتر من غير ما تحط عندنا التزامات عاميه كده يقول لا ما من غير ما انتوا بقيتوا ولاد بقيتوا كبار بقيتوا عارفين عارفين السكه صح وده اللي لما تقروا كتب القديسين وسيره ابائنا الحلوين تلاقوا تشوفوا بقى انه اللي بيصوم بالايام واللي بيصلي بعشرات الساعات واللي بيعمل خدمه بعمره كله واللي طب الحاجات دي كان اكتر من التقوى اليهوديه ليه مع ان ما كانش حد بيقول لهم اعملوا الكلام ده لكن هي دي الحريه الصح والحريه الجديده اللي واخدينها عمالين ينطلقوا في محبه الله وينطلقوا في الخدمه وينطلقوا في العباده بدون قيود ادي الحريه ادي اتجاه الحريه يعني ما انتش مخنوق في العباده بقيود حرفيه انت منطلق لكن مش منطلق في الاتجاه العكسي تعطي فرصة للجسد بحجة الحرية واضحة الفكرة اللي بقولها تاني إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد بل بالمحبة خدموا بعضكم بعض أول حاجة تأيدك هنا احنا ما عندناش فرد هيأيدك لكن هتأيدك المحبة قانون العهد الجديد كله رباط الكمال في العهد الجديد ناموس المسيح كله كلمة واحدة المحبة هو ده القانون الأساسي في الحياة الجديدة طب المحبة دي ده المحبة تأيدك أكتر من النظام اليهودي كله كله لأنك أنت بدلات بتحب الناس هتأيد نفسك وهترضي الناس وهتحتمل كل شيء وهتصدق كل شيء ولا تظن السوء وتحتمل كل شيء وهتعمل حاجات كتير قوي لو انت عندك محبة وكده يبان انك انت المطلوب منك اكتر من اللي كان مطلوب من اليهودي بس انت بتعمله بحرية بتعمله باختيارك كابن بتعمله من من داخل المحب عشان كده ادي العلاقة بين ما تسيبوش الحرية فرصة للجسد بالعكس بالمحبة خدموا بعضكم بعض مثل بنت تقول خلاص ما عندناش حاجة في الكتاب بتقول البس كذا وما البسش كذا طيب ماشي ما عندناش صحيح حاجة في الكتاب تقول البسي الفستان بالطريقة الفلانية لكن مش معنى الحرية اللي عندنا في العهد الجديد انك تعسري اخرين فين المحبة ده انت مسؤولة عن خلاص مش بس اخواتك في الكنيسة عن خلاص كل اللي في الشارع مش عندك محبة وعاوزة الكل يخلصون انت مسؤولة عن كل اللي في الشارع دول يبقى تلبسي ازاي لو فهمت الكلام ده تقول لا ده انا اخد بالي قوي من لبسي هتاخد بالها من لبسها مش مع لان عندنا فرض بيقول اللبس لازم يبقى كذا وكذا لا لانه ليست الحرية عندنا فرصة للجسد وانما القانون عندنا بالمحبة خدموا بعضكم بعض واضحة الفكرة يبقى صحيح ما عنديش قانون بيحكمني ضيق يهودي لكن عندي قانون المحبة اللي بيه فعلا الطريق ضيق لكن بعمله وانا فرحان لانه ده طريق الملكوت لان كل الناموس في كلمة واحدة يكمل هنا بقى ده رؤية العهد الجديد للناموس كل الناموس في كلمة واحدة يكمل او يكمل تحب قريبك كنفسك طبعا مش بولس بس اللي بيختصر كل الوصايا في الآية دي ده سبق قبل كده وجي واحد لربنا يسوع وسأله قال له أي وصية أعظم الكل قال له إيه تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرة من كل نفسك من كل قدرتك وتحب قريبك كنفسك مش أنت عاوز أعظم الوصايا افعل دول فتحيا يعني مش لازم كل الباقي ما انت الباقي ده كله متضمن طب الوصيتين دول يبتدوا بكلمة ايه تحب الاثنين اولهم كلمة تحب تحب الرب الهك وتحب قريبك كنفسك ولان المسيح له المجد هو الرب الهنا والراجل و... و... ومعلمنا بولس بيقول اللي هيحب اخوه هيحب المسيح بالتالي فقام اختصر الاثنين كمان في قولة تحب قريبك كنفسك فقال ان وصية محبة الاخرين هي رباط الكمال هي الوصية الكاملة اللي تجمع كل الناموس الجديد كل الناموس في كلمة واحدة يكمل تحب قريبك كنفسك إذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا رجع يعاتب تاني ليه عمالين يقولوا ناموس وعمالين يقولوا ختان وقعوا في الآخر إيه بقوا فرقتين بيخبطوا في بعض فكسروا ناموس العهد الجديد قال لهم ناموس إيه اللي أنتوا ماسكين فيه في اليهود ده وختان إيه اللي بتنادوا عليه وأنتوا كسرتوا أهم ما في المسيحية وأنتوا بقيتوا بتاكلوا في بعض وتنهشوا في بعض إذا كنتوا وصلتوا لكده يبقى كل اللي بتقولوه ده الشيطان بيضحك بيه عليكم إذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا ده, ده نوع من السخرية يعني حاسبوا لحسن تخلصوا على بعض في الآخر يبقى بدل ما طريق المسيحية طريق الخلاص والأبدية المسيحية الناس تاكل في بعض وتموت بعض وتخلص على بعض ليه؟ لأن سابوا أهم وصية وصية المحبة المحبة هي أهم حاجة نعيش بيها في الحياة المسيحية طبعا مش عاوز أعدي على تحب قريبك كنفسك لألا يفهمها البعض أنها وصية سهلة كنفسك هي اللي مش سهلة تحب قريبك دي تمشي وإن كانت برضو حتى قريبك مش سهلة ليه لما الراجل سأل المسيح حب يطلع من الوصية دي قال له مين قريبي أم حكاله حكاية سامر الصالح فطلع قريبه مين أي واحد في الشارع طلع كلمة قريبه دي تنطبق على أي إنسان كل إنسان في أي مكان في أي زمان هو ده قريبك فبقت واسعة قوي لو فهمناها على قد قريبي يعني ابن خالي سهلة مقدور عليه لكن كونه يبقى أي واحد مسيحي وغير مسيحي كويس ووحش دي بقت صعبة شوية اللي هيصعبها أكتر كنفسك مش بس تحبه على علاته وتعتبره قريبك حتى لو بعيد ده انت هتحبه كقريبك وكنفسك كل واحد فينا بيحب نفسه بتفكر قد ايه في نفسك فكر فيه قد كده انا مش معقول بتتعب قد ايه عشان تريح نفسك اتعب عشان تريحه بترضي نفسك قد ايه يلا فكر ترضيه قد ايه بتوضب قد ايه لحياتك ولنفسك طب وضب له وتعب له واعمل له تحب قريبك كنفسك دي معناها عميق جدا يعني ما بقتش نفسك اللي شغلاك ده دخل مع نفسك اخوك قريبك الاخر ايا كان الاخر ده يشغلك يشغلك حتى عن نفسك هي دي الحياة المسيحية هو ده قانون المسيحية هو ده الناموس المسيحي اللي بولس عاوز يستبدل الناموس اليهودي الجامد يقول لهم طب اركنوا ده وبصوا على الجمال بتاعنا كل الوصايا تكمل في وصية واحدة تحب قريبك كنفسك مش باين عليكم ليه الوصية دي إن كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا انظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا نوع من العتاب وإنما أقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون آه إنما أقول أسلكوا بالروح إيه موقفها هنا عاوز يقول كل اللي بيعملوه الناس دول سلوك جسدي سلوك حرفي الحياة المسيحية حياة روحية أساسها الحياة بالروح الروح القدس هو اللي بيسوق الإنسان مش أغراضه وشهواته وآراءه لا سلوك روحي لو انت هتسلك بالروح القدس هتحب الناس هتنشغل بالصلاة هيبقى عندك سلام هتبقى حياتك مختلفة ولما تسلك بالروح لن تكمل شهوة الجسد يعني ايه شهوة الجسد تحارب كل الناس وناس كتيرة تكملها يعني ترضي شهواته الانسان الروحي المشغول بالسلوك حي لن يكمل شهوة جسده يعني ايه ببساطة تاني برضه عاوز تصلي ولا تنام احسن لو قمت تصلي يبقى فلان تكمل شهوة الجسد جسد نفسه ينام على طول وخلاص عاوز ياكل ويشرب ويرتاح بس ويغلط طبعا بعد كده لكن الروح هنا يقول لا اتعب يقول اسهر يقول صلي يقول اخدم طب الحاجات دي تتعارض مع معلش اكتب الروح سمعت كلام ربنا يسوع اللي بيقول اسهروا سمعت كلامه لما بيقول صلوا لما بيقول اخدموا بالمحبة بعضكم بعض لو عملت الحاجات دي تكمل شهوة الجسد برضو الآية دي مريحة في ايه في حربنا ضد الخطية واحد يقول بتحارب بأفكار شريرة بشهوات بتحارب بضعفات ولما حاربها مني ليها كده بتغلب نقول له طب ايه رأيك بولس علمنا طريقة جميلة بالروح وانت لن تكمل شهوة الجسد يعني ايه يعني انشغل بالصلاة تلاقي الحرب هديت انشغل بقراءة كتاب تلاقي الافكار اتبخرت انشغل بخدمة الناس وطاعة وصية ربنا تبقى بتسلك بالروح فلا تكمل شهوة الجسد احد الاباء ده ينب حرف الفه يعني كأنها نتيجة طبيعية كأن المعركة مع شهوات الجسد هتبقى اسهل جدا لو انت انشغلت بايه الروحية فكل ما تيجي تعترف وتقول انا بغلط وبعمل انبهك اعمل الاول السلوك الروحي هتلاقي الضعفات دي كل شيء لكن طول ما انت بتضعف وما بتسلكش بالروح هتفضل تضعف زي ما انت انك مطلوب السلوك الروحي هو دواء الجسد هو دواء الشهوات الانشغال بالحياة الروحية هو اللي بيعفتنا الجسدية ايا كانت الواحد لما يبقى دايما مع ربنا ومشغول بربنا وجو ربنا حاجاته الجسدية تضعف تقل وقته ما تبقاش ملحة عليه لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهم يعني احنا جوانا معركة ده الإنسان الروحي بس الإنسان الجسداني ما عندوش معركة ليه ما بيقولوش حاجة لأنه عايش بمزاجه خلاص ما عندوش مشكلة جواه كل ما تيجي في دماغه حامل لكن الإنسان الروحي ضميره الروح وجسمه يشد للدنيا فعنده قوتين يتجاذبوه فهنا بيقول الروح يشتهي ضد ايه يعني تلاحظوا ان دايما طلبات الروح على غير وفاق مع الجسد كلها صلاة صدقة الجسد ما يحبش الثلاثة دول لو سأل جسد تحب تصلي يقول لك صلي انا ناقص انا احب انام طب تحب تصوم لا طبعا احب اكل تحب تتصدق اطلع ايه انا احب اخد الجسد يحب كده لكن الروح يحب يصلي يحب يسمع يحب يتصدق يخدم الروح يحب كده انه يشتهي ضد الجسد والجسد لما يشتغل بيه يقول لك ناكل ونشرب وننبسط ونضحك يا نفسي كلي واشربي واستريحي زي الغبي الغبي دي طلبات الجسد وهذان يقاوم احدهما الاخر حتى لا تريدون يعني تلاحظ في وقت انك بتعمل حاجه غير اللي انت عاوزها تبقى نفسك تصلي فتبقى متغاظ الجسد غلط لكن انت نفسك في ايه ارادتك كانت ايه بقت مع الروح ده معناه ان في ايه جوه في حق عاوز تصلي وجسمك غلبك عاوز تصوم وبعدين يعني ضعفت وكسرت صيامك تفعلون ما لا تريدون حلها ايه القصة دي اسلكوا بالروح ركز في الروح مثل جميل اداه واحد من اللي قال عارفين زي ايه زي ما تربط تجل كلب في رجل نسر تعالى حط الاكل يوم واثنين وثلاثة واربعة وما تديك للنسر يحصل ايه الكلب يشد حيلا ويبقى بصحته يشد النسر وراه طيب ما تحطش اكل قدام الكلب واكل النسر وتوصى بيه ان النسر يعني جناحاته شدت وطار وشاب جسده واخدين بالكم الفكرة احنا بنعمل كده تدي لجسدك قد ايه بتدي لروحك قد ايه تدي لجسدك تلاقي حتى الروح مسحوبة ورا الجسد قال يوحنا ذهبي الفم الانسان الجسد جسداني حتى لما يجي يعمل حاجة روحية جسدانية او ينشغل فيها بالجسديات يعني تصلي كل اللي يشغلك واقف ازاي الساعة هنخلص امتى واخدين بالكم كل اللي شغلك حاجات جسدية والعكس انسان روحاني حتى لما يعمل حاجة جسدية يعملها بطريقة روحية كل ممكن يصلي حتى وهو مش ناسي ربنا عمال يكلمه يبقى هنا الروح هي اللي عشان كده ال- الآية دي مهمة لأن سلوكنا على الأرض احنا جوانا معركة لا يحسمها لصالح الروح وإلا نبقى ما فرقنا قبل الملكوت اليهود اللي ضيعوا أبديتهم بالتر الجسد والحرفيات لو احنا عشنا حاجة جسدية بالنعمة اللي خدناها ضيعنا كل اللي عمله المسيح فلا تكملوا شهوة الجسد لأن الجسد ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان روح يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلوا ما لا تريدون ولكن إذا انقت الروح فلستم تحت الناموس بقى خلاص يبقى مش الناموس بقى هو اللي حياة نكتفي بهذا القدر نحفظ آية عايزين تحفظوا الأخرانية طيب ماشي لأن الروح والروح ضد الجسد نقولها مع بعض لأن الجسد يستوي ضد الروح والروح ضد الجسد الجسد يستوي ضد الروح والروح ضد الجسد